السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيل معايا وتخيلي معايا أب من الآباء الفضلاء ماشي في الشارع لقى شاب وفتاة وهم مع بعض في وضع سيء وفي يعني في منظر سيء وفي منظر مقزز قال لهم استنوا عندكم انت وهي ايه في ايه قال لهم تعالوا معايا تعالوا فين تعالوا اطلعوا بيتي ودخلهم بيته استنوا وقام جايب لهم سرير او كنبه في الصاله وقام قعدهم عليه كملوا بقى اللي انتوا كنتوا فيه ونادى اولاده وقعدهم قال لهم اتفرجوا على هذا المنظر وهذه المناظر تخيلوا يا اخواني الناس هتقول للراجل ده ايه لو الناس اتلمت عليه وصرخوا فيه انت بتعمل ايه انت بتضيع اولادك انت بتدمر بيتك انت بتدخل الشياطين بيتك انت بتعمل ايه لقوه بيقول لهم بكل بساطه عادي وفيها ايه ده عادي الراجل ده يبقى حكمكم عليه عليه ايه ايه رايكم يا جماعه ان الراجل ده معظم اباء المسلمين عملوا زيه ومعظم امهات المسلمين عملوا زيه انت عارف انت عارف التلفزيون اللي في بيتك المسلسلات والافلام تاثيرها على ابنك ايه انت عارف المشاهد اللي بنتك بتشوفها وانت قاعد معاها في التمثيليات والافلام بتغير فيها ايه بتوديها لفين بتضيعهم قد ايه يا جماعه اللي بيفرج اولاده قابل في بيته على الافلام والمسلسلات بكل اللي عاد فيها واللي قعدنا بنشوفه حتى في رمضان ده بيضيع بيته بيدمر بيته يا جماعه احنا دخلنا بفضل الله في المرحلة الثالثة من سلسلة اقبلني يا رب مرحلة حرق السفن مرحلة السفن اللي بتخلي الشاب يرجع تاني المعاصي القديمة اللي تخلي الشاب يرجع يركبها ويضيع تاني كل سفينة من السفن دي لازم حرب عليها يا جماعة الواحد بيحس انه ممكن نقعد نكلم الشاب ساعة واثنين وعشرين داعية وعشرين درس والشاب يروح بيته ربع ساعة قدام النت كل ده يتهد كل اللي اتبنى يتهد كل اللي اتبنى ينهار كل اللي اتقال له يضيع يبقى لازم السفن دي تتحرق ما ينفعش تسمعونا وتسمعوهم ما ينفعش يبقى رجل هنا ورجل هنا ما ينفعش ما ينفعش يبقى رجل جوه القطر ورجل بره القطر ما ينفعش رجل جوه السفينه ورجل بره السفينه ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه عشان كده المرحله الثالثه من مراحل التوبه مرحله حرق السفن مرحله انك ما ينفعش ترجع انك ما ينفعش ترجع عن طريق ربنا انك انت تقاطع المعاصي كلها تحرق اي وصله بينك وبين المعاصي اظن سفينه النهارده اللي هنبدا بيها عرفتوها ويمكن الناس عرفت اثرها الخطير علينا قد ايه اول سفينه لازم تتحرق سفينه الافلام الهابطه سفينه المسلسلات الاجنبيه المترجمه سفينه الافلام العربيه والمصريه اللي بتدمر اكتر من المسلسلات الاجنبيه سفينه الافلام والمسلسلات سفينه صناع الفساد السفينه دي اول سفينه لازم تتحرق من حياتنا يا جماعه تتحرق من بيوتنا من جهازنا من موبايلاتنا من وصلات النت الدش بتاعتنا تتحرق يا جماعه ليه يا جماعه شهر رمضان الذي انزل فيه المسلسلات لما 108 مسلسل 3240 ساعه 3420 ساعه رمضان كله 720 ساعه كل ده ليه لما اكبر قناه من قنوات المسلسلات بتخسر شهريا 5 مليون جنيه طب فاتحه ليه عايزين ايه عايزين ايه منكم عايزين يودوكوا فين عايزين يودوا المسلمين فين فين اللي بيدفع الملايين دي بيدفعها ليه وعشان ايه يا جماعه السنه دي بيسموا رمضان مش هتقدر تسيب الريموت مش هتقدر تسيب الريموت ليه 108 مسلسل هتقلب على ايه ولا على ايه بتوع وصلات الدش لما الواحد بيتكلم معاهم يشتكوا يقولوا الناس كلها عايزه الوقت او كثير من الناس المسلسلات الاجنبي المترجمه هاتولنا قنواتها هاتولنا قنوات المسلسلات تبقى اول حاجه ساعه الساعه 11 و12 و10 بالليل في رمضان حرب ما بين الاباء والابناء الاباء عايزين عايزين التمثيليات والابناء عايزين قنوات دينيه او العكس او حرب يا جماعه داخل البيوت يا اخوانا يا اخوانا الوقت الوقت يا جماعه ديننا بيتحارب بهذه الامور ديننا بيتحارب العرب لما الواحد يجي يجي له دعوه من دوله عربيه في درس ولا حاجه يتصلوا ويقولوا بس عايزين تتكلم بالعاميه المصريه ليه الافلام خلتنا كلنا بنفهم العاميه المصريه الافلام المصريه بوظت المجتمع العربي كله مش على قد المصريين وبس قنوات الكوره ومواقع الكوره بتشتكي في رمضان ليه التمثيلات الرمضانيه غطت حتى على الكوره خلت مفيش متابعه للكوره في رمضان يا اخواني يا اخواني مسلسلات رمضان السنه دي مصروف عليها حوالي مليار جنيه حوالي مليار جنيه ان لم يزيدوا على مسلسلات رمضان السنه دي ليه كل الانتشار ده ليه يا جماعه احنا بنتدمر واحنا مش حاسين من الاخر انا هبدا الحلقه دي من الاخر ما تقوليش تنوير ما تقوليش فن هادف ما تقوليش دي رساله ما تقولش دي قضيه ما تقولش بيوجهوا المجتمع ما تقولش بيفهمونا ما تقولش بيدونا خبرات في الحياه ما تقولش ما تقولش اي ما تقولش في مسلسلات هادفه ومسلسلات يا جماعه هذه المسلسلات وهذه الافلام حرام كلمه اجهر بيها والله يسمعني وكلمه اقولها واتعبد بها الرب في الوقت اللي كتير يخافوا انهم يقولوا كلمه زي دي احسن يقولوا عليهم متشددين احسن يقولوا عليهم متطرفين لا انا مش هخدعك لا يمكن لو الدنيا كلها خدعتك انا مش هخدعك لو الدنيا كلها ضحكت عليك انا مش هضحك عليكي حرام هذه الافلام والافلام والمسلسلات حرام ولا يمكن ان تكون حلال باي حال من الاحوال في هذه التي نراها اخواني في الله انت عارف التمثيلات ديت عملت فيك ايه انت عارف حتى يا ملتزم ويا ملتزمه افلام زمان اللي اتفرجتوا عليها وتمثيلات زمان عملت فيكوا ايه انا مش بتكلم على ال... الافلام القذره وال... والبتاعه ال... لا لا انا بتكلم على اللي بتتعرض في القنوات واللي بتيجي الساعه 10 و9 و8 و7 24 ساعه طبعا على كذا قناه انا بتكلم على دهيت الافلام دهيت والتمثيليات دهيت انت عارف عملت في قلبك ايه عملت في قلبي اه انت لما بتتقفل ستاره المسرحيه ولا بيتقفل الفيلم ويتكتب the end او النهايه لا ده مخلصش ده كل لقطه من اللقطات دي بذره اترمت في قلبك بذره اترمت في قلبك اللقطه الفلانيه هتدمر فيك واللقطه الفلانيه هتغير فيكي البذور ديت هتنب... هتنبت ايه هتنبت حنظل في قلوبنا يا جماعه كل مشهد في فيلم في تمثيليه في مسرحيه كل مشهد ممثله متبرجه خمس ساعات بتتمكش قبل ما تطلع تمثل المشهد عشان تدمركم كل مشهد لممثل وممثله هما بيحبوا بعض كل ده اتطبع في ذاكره الشباب اتطبع في القلوب امال المجتمع فسد ليه الشباب اتعلموا التبرج منين الشباب اتعلموا الفساد منين الشباب اتعلموا الحب منين الشباب اتعلموا المخدرات وشم الهيروين منين الشباب اتعلموا الجواز العرفي منين الشباب اتعلموا المواقع كل ده اتعلموه من هذه الافلام من هذه المسلسلات كل لقطه كل مشهد بذره بتترمى في قلب قلبك وفي قلبك حافظ على قلبك خافي على قلبك النكته السوداء اللي هتترمى في القلب مع كل مشهد هتنبت وهتبقى شجره ما تعرفش تشيلها بعد كده الا بمعجزه من الله سبحانه وتعالى انت عارف عملت في قلبك ايه انت عارف التمثيلات ديت عارفين عملت في الشباب ايه عملت في شبابنا احنا انا كنت عايز اسمي الدرس ده اوسكار ليه اصل انا حاسس انه مش اوسكار حاسس انه اسكر اسكري اسكروا توهوا عن الواقع التمثيلات دي عشان تتوهوا عشان تنسوا دينكم هياخدوا اوسكار في حرب الدين وحرب الاسلام رغم انهم في البطاقه مسلمين ولكن الدرس ده يا جماعه صناع الفساد صناع الفساد من كتر هم ما قالوش للناس اذنهم بس قعدوا يجيبوا الزنا لحد ما بقى عادي ما قالوش للناس اشربوا خمره قعدوا يجيبوا الخمره لحد ما بقت عادي ما قالوش للناس اشربوا مخدرات المخدرات قعدوا يجيبوا المخدرات بس دول بيعلموا الناس يا ابني وبيوجهوا الناس يا ابني اصل هم يعني ايه يعني اجيب ابني وادخله بيت زنا وافرجه على الزنا واقول له شوف دول اخرتهم سودا اتعلم بقى انك ما تزنيش يا سلام يا سلام سممنا اولادنا سممنا مجتمعاتنا سممنا قلوبنا زي اللي بيشرب من نبع بالظبط ولكن موصل بمجاري هيتسمم هيموت هيموت يا جماعه لانه بيشرب ماء مسمم انت حتى التمثيلات اللي بيسموها اجتماع طبيعيه وهادفه ماء مسمم هتسممك يا جماعه الصيحه ديت صيحه واحد خايف خايف اشهر قنوات الوقت قنوات الافلام ال top 10 ال top 10 في القنوات الفضائيه في الاعلام المصري والعربي كلهم قنوات افلام معظمها وقنوات تمثيليات يعني حتى مش قنوات اغاني حتى مش قنوات حتى مش قنوات قذره ده قنوات افلام ومسلسلات يا اخواني يعني احنا في ازمه خطيره احنا في وضع خطير انتوا عارفين دي عملت ايه في الشباب دي خلت كل حاجه قدام الشباب عادي قعدوا يتفرجوا على المعاصي والموبقات لحد ما بقت عادي سواء تمثيليات او افلام البنت اللي عندها 17 سنه اللي ماشيه ببنطلون وستريتش وبتكلم ده وبتكلم بتكلم 100 ولد وبتدخل مواقع جابت ده منين امها كانت انسانه فاسده لا ابوها راجل قواد لا امال جابت ده منين من المسلسلات والافلام بنت من البنات بعد شكواها بتقول انا اتفرجت على فيلم فيلم من الافلام العاديه جدا بتقول لقطه منه سببت ان انا قعدت خمس سنين اقع في معصيه من المعاصي الكبيره خمس سنين بسبب لقطه في فيلم بسبب لقطه واحده انت ما تعرفش لقطه ممكن تضيع فيك قد ايه حتى اللي بيقلبوا على الريموت وهم بيجيبوا من قناه دينيه لقناه دينيه لو ما شفروش القنوات اللي ما بينهم لقطه واحده تبوظ لك ايمانك اسبوع انتوا عارفين عملت في شبابنا ايه اما شبابنا ما بين افلام الاكشن وافلام الحب وافلام والمسلسلات التركي وال- و- وابائنا ما بين المسلسلات الاجتماعيه اللي بتهد البلود والمسلسلات التاريخيه اللي بتشوه التاريخ والمسلسلات الدينيه اللي بتضيع الدين وتحارب الدين بالدين وتشوه صور الدين وصور الرموز يا جماعه احنا مجتمع بيضيع ولازم نفوق ولازم يبقى فيه وقفه انت عارف المسلسلات دي عملت في الامه ايه لما بوش قعد يتفرج على القنوات ال- القنوات العربيه والمصريه لقى نفس البنات بتوعهم ونفس المناظر بتاعتهم ونفس الفساد اللي عندهم قال لهم دي قنواتنا قالوا له لا دي قنواتهم هم قال لهم هم وصلوا للدرجه دي يبقى خلاص اضربوا العراق يبقى خلاص شقوا السودان نصين يبقى خلاص حصروا غزه يبقى خلاص حاولوا تهدموا المسجد الاقصى يا اخواني الواحد لما بيشوف شباب العرب الايام دي الواحد قاعد في 6 اكتوبر اما تشوف بنت خليجيه بتضرب مخدرات بتاخد حقن هيروين بنت خليجيه من قلب السعوديه من قلب الخليج يا جماعه مين اللي فسد دول كده مين اللي دمر دول كده في مصيبه دخلت من البيوت لكل المسلمين مش النبي عليه الصلاه والسلام قال ان في علامه من علامات الساعه فتنه هتدخل كل البيوت اهي دي الافلام والمسلسلات والنت يا جماعه اللي دمروا الناس ودمروا البيوت انتوا عارفين عملت في الامه ايه مصر قبل تايتانيك غير بعد تايتانيك مصر قبل هاري بوتر غير بعد هاري بوتر مصر قبل Prison Break غير بعد Prison Break مصر قبل هيركليز غير بعد هيركليز مصر قبل كل ده دمر الشباب افلام وتمثيليات وتمثيلات مترجمه دمروا الشباب دمروا المجتمعات دخلوا على بيوتنا قتلونا قتلوا قلوبنا طعنوا قلوبنا موتوا الايمان في قلوبنا يا جماعه الافلام والمسلسلات دي سرطان كفايه الازدواجيه اللي عملتها في المجتمع يبقى الواحد قاعد قدام الفيلم التمرين المشهور يقوم يجي فقره راقصه يقعد يبص كده بعد كده حان الان موعد اذان العصر استغفر الله العظيم ويردد الاذان نعود الى الفيلم يقوم راجع باصص تاني ازدواجيه تطبيع ابائنا يتفرجوا على البرنامج الديني ويقلبوا يلحقوا المسلسل بعدها كفايه يا جماعه كفايه الغيبوبه اللي عايشونا فيها تخيلوا لو اب ناس مسكوه تحت بيته قعدوا يقطعوه بالسكاكين الناس طلعوا يجروا على اولاده فوق الحقوا ابوكم بيتقطع تحت واحد قال لهم ابويا حبيبي بس انا قاعد قدام التمثيليه الاجنبيه المترجمه تمثيليه تركي مش هعرف اعوضها تاني ودي لا اصل انا قاعده قدام نور ده انا مستنياها من زمان وده انا قاعد قدام الفيلم قاعد اتفرج عليه ده فيلم واخد اوسكار والاب تحت بيتقطع احنا ديننا بيتقطع واحنا مشغولين بايه احنا في غيبوبه لازم نفوق انت عارفه التمثيليات دي عملت في صحيفتك ايه انا حسبتها الثانيه في التمثيليات ب 16 لقطه يتعارضوا ورا بعض عشان تعدي ثانيه متحركه حسبتها في الساعه لقيتها 60000 لقطه 60000 لقطه في الحلقه الواحده من التمثيليه 60000 لقطه في كل حلقه من حلقات التمثيليات بتاعت الليله وحلقات الافلام 60000 لقطه فيهم كام لقطه حرام فيهم كام لقطه تبرج فيهم كام لقطه معازف فيهم كام لقطه اختلاط فيهم كام لقطه صفور فيهم كام لقطه فيهم كام لقطه يا جماعه اتكتب عليكي كام سيئه بعد كل ده اكبر حرامي حسنات في رمضان التمثيلات والافلام بياكلوا الحسنات بتاعه الصيام والتراويح والقران يا جماعه لازم نفوق لازم نقاوم شهواتنا ما تقوليش اصل أنا التمثيلات دي جزء من حياتي وانا هعمل ايه والفراغ يا جماعه احنا عندنا بديل احنا عندنا 100 قناه اسلاميه دلوقتي زهقت من الناس اللي على الرحمه زهقت من الرحمه اقلب على الخليجيه زهقت من الخليجيه هات المجد خلصت المجد ادخل على قناه الحرمين خلص ده احنا عندنا ألف قناه الواحد ما عادش عارف يفتكر يفتكر ايه ولا ايه يا جماعه انتوا عارفين المسلسلات دي اتعملت ايه في اصحابها عملت ايه في الممثلين الممثله اللي كانت بره وشها تشوه وكانت جميله الجميلات وقعدت مش عارفه قبل ما تموت كنت قاعد يعني بقرا بشوف وهي متعذبه انزل من المطار ده ولا المطار ده طب الناس لو شافوني اعمل ايه لو شافوا وشي كان راس مالها جمالها وفي الاخر انتحرت ما قدرتش ترجع بشكلها بعد ما تشوه انتوا عارفين نفسياتهم ما بين تصوير المشاهد ال- ال- في المسلسلات والافلام ما حدش منهم بيقدر يبتسم متعذبين كتير جدا منهم حس ان هو بيخون دينه حس ان هو هو بيعصي ربنا خايف من انتقام ربنا لا أزال أذكر الرؤية اللي بعد أحد الممثلين اللي حول العناية المركزة وهو بيموت في استوديو وكانوا يدخلوا يصوروا فيه وكان هيشها تحدي على الآخر بدل ما يقول تبت يا رب بدل ما يقول ندمت يا رب هذا الممثل بعد ما مات بيوم أو يومين أحد إخواننا شاف إن هو جاي له فبيقول له بيقول له هعمل إيه في الصراط فبيقول له الصراط هتعدي عليه في ناس بتعدي كالريح وناس كالضوء وناس بيقول وبيبص لي ومش فاهم انا بقول ايه وبيقول له هعمل ايه بالصراط هعمل ايه على الصراط هعمل ايه على الصراط وانتهت الرؤيه انا قعدت افكر يا جماعه اشمعنى الصراط اشمعنى الصراط اللي بيصرخ منه في الرؤيه اشمعنى عارفين ليه لان الممثلين والممثلات ياما ناس هتقع من على الصراط بسببهم ياما ناس هتتخطفها خطاطيف الصراط بسببهم ياما ناس هتتخطفها كلاليب بسببهم لان ياما شباب اتفتن وساب دينه وهيقع من على الصراط ووقع من على الطريق في الدنيا ووقع من على الصراط المستقيم في الدنيا بسببهم كم واحده كم ممثله بسببها بنات تبرجوا انت يا ممثله قدوه لكل متبرجه قدوه انتوا مش خايفين من الصراط يا كل ممثل يا كل ممثله مش خايفين من الصراط يا كل فنانه هتعدوا من على الصراط ازاي اذا كان الوف وملايين وقعوا من على الصراط بسببكم اذا كان الوف وملايين تركوا صراط ربنا بسببكم اذا كان الوف وملايين ممكن يقعوا من على صراط الاخره بسببكم هتعدوا من على الصراط ازاي اسالوا نفسكم السؤال ده الحق نفسك ما تتخدعيش انهم بيقولوا لك يا نجمه ما تتخدعش انهم بيقولوا لك يا star ما تتخدعش ان صورك بقت بتنزل على البوسترات ما تتخدعش انك انت اتعمل لك موقعين على النت وخمس جروبات على الفيسبوك ما تتخدعيش انهم بيسقفوا لك ما تتخدعش انهم بيوقفوك في الشارع ويقولوا لك اوتوجراف ولا مضلنا ولا نمرتك ما تتخدعوش يا جماعه كل ده وهم الحق نفسك الحق نفسك الحقي نفسك الممثله اللي طالعه تعمل عمره وراجعه بعدها عشان تمثل احدث افلامها خافي من ربنا توبي لربنا مش فاكرين يا جماعه الممثله اللي كانت في الستينات والسبعينات افلامها من اصعب الافلام وتابت شمس البارودي يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك في توبتها لما راحت تعمل عمره وتبكي وهي بتطوف حوالين الحرم وتقول فليقولوا عن حجابي بتقول كده في الطواف فليقولوا عن حجابي لا وربي لا ابالي انت تقدري تتحجبي وانت بتمثلي ولا هتلبسي برطو باروكه زي الممثله فلانه اللي لابسه باروكه بتقول ده حجاب شرعي تقدري تتحجبي كله ما يسيبوكي تقدري فليقولوا عن حجابي لا وربي لن ابالي قد حماني فيه ربي وحباني بالجلال غير اني يا اخواني يا اخواني اعرضوا يا اخواني الدنيا دي زايله الدنيا ضايعه انت مغروره بايه مفتونه بايه الحق نفسك ما شفتش خواتيم الممثلين والممثلات ما شفت الممثل اللي اتدفن وهو حي وصحي في المقبره ومات وهو بينبش في القبر بتاعه ما شفتش الممثل اللي حارب دين ربنا زي الافلام والتمثيلات اللي بتحارب دين ربنا ومات في الاخر منتحر والعياذ بالله الفنان اللي مات في الاخر منتحر والعياذ بالله الحق نفسك انت كل المجهود اللي انتوا بتعملوه ده زي واحد جاب مرشدير وداس بنزين بيبعدكم عن ربنا بيقربكم من جهنم والعياذ بالله الممثله اللي صممت انها تصمم تمثل مشهد في الميه وكانت هتموت وتغرق عشان الفن السامي الممثل اللي صمم يعمل حركه بنفسه في التمثيل وكان هيموت بسببها الممثله اللي هو بتتمثل بتصور في تمثيليه رمضان حصل لها اغماء ونقلوها العنايه المركزه بسبب الاجهاد الممثل اللي كان هيمثل دور اهتم قالوا له هن هن هنعمل لك مكياج في اسنانك قال لهم لا وكسر سنتين عشان الفن الراقي والرساله والتنوير الممثله والممثل اللي خد جلسات كهربائيه عشان يخس عشان يقدر يستلم الجايزه وهو رشيق القوام الممثل اللي عاش على الخاص عشان يقدر يحضر المهرجانات من غير ما حد يقول له حاجه الممثله كل المجهود ده عليكم كل المجهود والتعب والضنك والبلاء اللي انتوا عايشين فيه كل ده وبعدها والعياذ بالله بتحاربوا دين ربنا اقول لك حاجه وما تزعلش انت عارف الاشد على امه محمد انت ولا شارون انت بتطعن في دين ربنا انت بتضيع شباب المسلمين انتوا كل واحد بيقلب على قناه دينيه انتوا بتحزنوا لانكم عايزينه يتفرج عليكم يعني حطيتوا نفسكم قصاد ربنا يا انتوا يا ربنا انتوا كل واحد بيروح لربنا بيبقى واحد راح من ايديكم كفايه ان انتوا كل ما الناس بتزيد عليكم يبقى معناها انها سابت ربنا وكل ما الناس بتسيبكم يبقى راحت لربنا كفايه انك حاسس انك انت عدو لربنا في الدنيا ان حتى لو بتحبه حتى لو بتقول بعمل ايه كفايه انك حاسس الاحساس ده الحق نفسك الحق نفسك الحق نفسك شارون شارون كان بيقتل المسلمين انت بتفتنيهم شارون كان بيضيع دنيتهم انت بتضيع اخرتهم انت بتحارب دينك فوق انا عايز اسالك هتموت كده هتدخل القبر كده هتقدري تنزلي قبرك كده هتقابل ربنا كده جاهز تقابل ربنا جاهزه تموتي جاهز تموت يا جماعه يا جماعه دي رساله لكل ممثل وممثله رساله توبوا الى الله توبوا الى الله واتقوا ربنا في امه محمد ورساله لكل اب وام بنتك بتتفرج على اللي اتجوزت عرفي وبكره هتتجوز عرفي من وراكي بنتك بتتفرج على اللي هربت من بيتها وبكره هتهرب من بيتها ابنك بيتفرج على اللي بيشم هيروين وبكره هيشم هيروين بنتك بتتفرج على مشاهد القذاره وابنك بيتفرج على الزنا وبكره هيطبقه بدل ما ابنك هيلبسك تاج الوقار يوم القيامه لانك حفظت القران هيمسك في رقبتك ويجرجرك على جهنم ويقول لك انت ضيعتني انت اللي ضيعتيني انت مش بتحب ابنك بتحبه وتضيعه ليه يا جماعه لازم واقفه مع بيوتنا يا جماعه احنا بنقعد في المساجد والقنوات وفي الاخر البيوت البيوت بتتدمر من جواها من التلفزيون من الافلام والمسلسلات من السفينه دي اللي لازم تتحرق واحد هي... يا ابني يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة انت مش خايف على بنتك حبيبتك اللي بتصحى الساعة 2 بالليل تقفل الشباك عشان شوية الهواء ما يأذوهاش انت مش خايف على ابنك حبيبك اللي قلبك بيتخلع لو اتأخر ساعتين انتوا شايفين سايبينهم يروحوا جهنم وساكتين انت مش خايف على والدتك اللي قاعدة من الفجر من المغرب للفجر تتفرج على مسلسلات انتوا مش خايفين على بعض انتوا مش بتحبوا بعض انتوا ما بتنصحوش بعض ليه انتوا مش خايفين على نفسكم ما بتقفوش مع نفسكم ليه واحد يقول لي يقول لي اصل المسلسلات ديت فن هادف فن هادف ازاي يا ابني فن هادف ازاي فن هادف وتنوير ورساله وقضيه واحنا بننور حياه الناس وتسمع الممثل بيتكلم كده كانه ايه بقى كانه اللي بعد ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يعني يعني هو بيتكلم عن الرساله والنور والهدف فن هادف ايه انتوا بتضحكوا على بعض انتوا بتخدعوا بعض انتوا بت... انتوا عايشين بعض في الوهم لغايه فين لغايه ما توصلوا لفين فاستخف قومه فاطاعوه لحد امتى هنستخف لحد امتى هيضحك علينا فن هدف ايه في تمثيلات رمضان التمثيليه اللي بتعملها ممثله مصممه تسمي نفسها ملكه الاغراء في مصر ومش راضيه ان افجر الفاجرات ياخدوا منها اللقب ده التمثيليه اللي بتعملها ممثله مثلت اول مشهد شذوذ جنسي في فيلم من الافلام المصريه فن هدف فين فن هدف ده جهنم تنوير تضليم ده تضليم في الدنيا وفي القبور والعياذ بالله فان هدف مين الممثله الممثله والعياذ بالله اللي عملت تمثيليه امراه وعشان واحده سيئه السمعه سيئه السمعه في رمضان هو رمضان لو رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من قبره وشاف الامه قاعده قدام هذه التمثيليات هيعمل ايه الممثل اللي انتكس بعد ما ساب التمثيل وهو شاب رجع له الوقت بعد ما كبر ليه مين اللي ضحك عليك مين اللي قال لك حلال مين اللي قال لك رساله مين اللي قال لك تنوير بتضيع نفسك ليه بتدمري نفسك ليه ليه الممثل الممثل اللي عامل فيلم اللي عامل تمثيليه مش عارف عايزين يقولوا ايه يعني عايزين يقولوا ايه عايزين يقولوا على الصعايده وعايزين عايزين اي كلام وخلاص اي حاجه وخلاص يا جماعه اي شيء وخلاص التمثيليتين اللي على المخدرات اللي بيقولوا ان المخدرات ده نبت بيطلع احنا مالنا ايه الذنب الحرام في نبات بيطلع من الارض الحرام ايه العار في نبات بيطلع من الارض ايه العار في كده التمثيليتين دول التمثيليتين دول فن هادف بيعملوا ايه بيحققوا رساله ايه بيوصلوا لل الامه ايه وانت ترضى ان ابنك يتفرج على دول بكره هيشرب مخدرات بكره بنتك مش هتعرفي هتعمل ايه من وراكي بكره ابنك هيدخل على النت مش هتعرف يتفرج على ايه بتحطموا بيوتكم ليه بتدمروا اخرتكم ليه ما سمعتوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم اياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن محقرات الذنوب الحاجات اللي انت مستصغرها النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لا ده مثلها زي قوم نزلوا في مكان ده جاب قشة وده قشة وده حتة خشب ولعوا حريقة كبيرة اهو بالظبط كده مشهد من التمثيلية دي على فيلم من على لقطة من فيلم السهرة على مشهد من الإعلانات اللي قبل التمثيلية دي على مشهد خلاص نار في القلب ونار في القبر ونار في الآخرة والعياذ بالله عشان عشان ايه عشان ايه والبدائل موجوده 100 قناه دينيه 100 قناه قمه الفن والتسليه والفن الراقي اللي بحق وحقيقي لو اطلق هذا الاسم والكلام اللي يوصل لربنا ويمتع القلوب في الدنيا البديل البديل موجود يبقى العذر ايه الريموت اللي انت ماسكه في ايدك ده يا يدخلك الجنه يا يدخلك جهنم تكه واحده عليه تدخلك جهنم وتكه واحده تدخلك الجنه انت بتختار بايدك انت بتتك بايدك على الطريق اللي انت عايز تمشي فيه انت بتتك بايدك على الجنه او على النار انت حره انت حر ما تقوليش فن هادف فن هادف ايه فن هادف ده في تمثيليات دينيه اه تمثيليه الجماعه التمثيليه الدينيه اه حسبنا الله ونعم الوكيل والله الرساله اللي بقولها لهم قبل ان شاء الله ما نقف واقفه مع بعض قدام ربنا سبحانه وتعالى الرساله اللي بقولها لهم وان لك موعدا لن تخلفه كل واحد مثل في التمثيليه دي كل واحده مثلت فيها كل واحد حارب دينه في التمثيليه الفاجره ده ايه ان لكم موعدا لن تخلفوه كل اللي انتج واللي اخرج واللي عمل كل حاجه فيها دين هي دي دين حرب ده مش حرب على الاخوان ده حرب على الاسلام ده حرب على النقاب ده حرب على التدين ده ارعاب للاهالي من الدين والتدين ده ارعاب للاهالي من طريق ربنا ده تخويف ده تشويه ده شائعات على رموز الدين والناس اللي شالت الدين في الارض حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل هو ده التدين بقى هو ده التمثيلات الدينيه التمثيلات اللي بتدمر الدين اللي بتضيع الدين اخواني في الله اخواني في الله ما حدش يقول ده فن هادف فن هادف فين طب بس اصل انا عندي فراغ اعمل ايه فراغ, فراغ. انت بتدي ودنك لمين ده ربنا بيقول حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ربنا قال اول حاجه تشهد عليك سمعك اول حاجه ربنا ذكرها في الشهداء سمعك اديت ودنك لمين اديت ودنك لافلام وتمثيليات عاملاها مخرجه مخرجه عليها من الله ما تستحقه بتقول في لقاء تلفزيوني مع محاور غير مسلم بتقول له انا لو املك المحجبات احرقهم في ميدان عام بتسمعوا لمين انتوا عارفين الممثلين اللي بتتفرجوا عليهم دول بيشربوا ايه وبيعملوا ايه وحياتهم شكلها ايه انتوا عارفين المخرجين والمؤلفين دول حياتهم شكلها ايه انتوا عارفين عايزين ايه ماشيين ورا مين بتسمعوا لمين وسايبين مين المخرجة اللي بتقول يا رب ما تكتب عليا الحجاب آه, آه لو ربنا تقبل ربنا يهديكي ويهديكوا جميعا يا رب ربنا ما يكتب عليك الحجاب الممس... المغ... المخرجه اللي قالت انا عايز اعمل فيلم جنسي كامل والعياذ بالله ليه قالت لهم عشان ثقافه للشباب عشان اعلم الشباب واوجه الشباب يا الهي يا جماعه احنا وصلنا لفين وقت فراغ ايه وقت فراغ بتقضيه قدام ده ده فراغك انا معايا فلوس مش عارف اعمل فيها ايه احرقها اولع فيها اجيب بيها سم واشربه انا معايا وقت مش عارف اعمل بيه ايه اسمم قلبي بيه ادمر حسناتي بيه اعرض نفسي لعذاب الاخره بيه ازاي يا جماعه انتوا عارفين الافلام دي عملت في اسرنا ايه انتوا مش عارفين التمثيلات دي عملت فينا ايه يا جماعه انتوا مش فايقين نسبه الطلاق وصلت لايه ونسبه الخيانه الزوجيه ونسبه التعاسه الزوجيه ليه طب وده ماله بالتمثيليات ما هو الباشا قاعد وجنبه مراته وهو مش واخد باله ان ان الاستاذ الممثل اللي قدامه اوسم منه كتير قوي والممثل الثاني بادي بيلد عنده كتير قوي والممثل الثالث متزن وعاقل عنه كتير قوي والممثله هي مش واخده بالها ان الممثله الفلانيه اجمل منها وملامحها اجمل وشعرها اجمل واسلوبها اجمل وشكلها اكثر جاذبيه ما عادش حد راضي بحد ما عادش واحد عاجبه مراته ما عادش واحده راضيه بجوزها البنات بيتقدم لها 50 عريس مش راضيه مستنيه ديكابريو واحد شبه ديكابريو يجي لها وهو مستني لا واحده شبه فلانه ولا فلانه يتقدم لها ما عادش حد عارف يتجوز ولا حد متجوز عارف يعيش سعيد ما عادش ده برامج المصارعه يا جماعه ده برامج المصارعه دي حرام على الراجل يشوفها مش حرام على الست حرام على الراجل لان اللي بيشتغلوا فيها اصلا العوره اللي يجب ان الراجل يسترها مش ساترينها حتى الراجل نفسه حرام عليه والراجل قاعد يا عيني غلبان وضعفان ويطلع واحد عنده مفيش عضله في جسمه سبحان الله العظيم انت ازاي بتقبل ده في بيتك ازاي بتقبلي ده في بيتك ازاي بتضيعوا اولادكم ازاي بتضيعوا نفسكم يا جماعه انتوا عارفين التمثيليات عملت ايه في قلوبنا عملت ايه في الامه عملت ايه في الشباب عملت ايه في عقولنا عملت ايه في الغيبوبه عملت ايه في صحفنا عملت ايه في اخرتنا عملت ايه في الممثلين اهلها نفسهم هيعدوا من على الصراط ازاي عملت ايه في اسرنا وبيوتنا واحد تالت يقول فما تقوليش فراغ بقى ما تقوليش فن هادف ما تقوليش تنوير واحد يقول طب انا يعني انا عايز اقول لك حاجه اصل في تمثيليات حلال وتمثيليات حرام ايوه في تمثيليات وحشه جدا التمثيليات اللي انت قلت عليها العمليه ديت بتوع المخدرات إيه لا ما فيك حاجات كويسه ايه بتاعه سيئات السمعه لا لا لا ايه بتاعه الجماعه اللي بتسب في دينك وانت قاعد تشوف دينك بيتشتم ولبس امهات المؤمنين بيحارب وساكت لا لا لا ده في تمثيلات تانية اه بتاعه ايه بتاعه ايه بتاعه اكبر اكبر بتاعه اغراء في مصر بتاعه ايه التمثيليه التانية لا في تاني هفتكر لك اهو هتفتكر لي ايه هتفتكروا ايه يا جماعه هتفتكروا ايه يا اخوانا بنضيع نفسنا بنفسنا بندمر ديننا بنفسنا واحد يقول لي سبحان الله يا اخواني كانوا يعني يعني هم ال 108 مسلسل طبعا زادوا بقى 120 مسلسل 120 مسلسل قاعدين يحطموا في الامه ما بين ART وما بين ميلودي وما بين Showtime وما بين روتانا وما بين حياه وما بين OTV وما بين كل دول نازلين على قلوبكم تحطيم كل دول اللي همه المكسب واللي همه يدمر الدين واللي بيقبض من جهه اجنبيه عشان يدمر شباب المسلمين كل دول نازلين على قلوبكم تحطيم تحطيم انتوا قاعدين تحطموا قلوبكم ليه بتدمروا حياتكم ليه بتدمروا ولادكم ليه الافلام والمسلسلات يا جماعه يا جماعه دي اللي حطمتنا دي اللي دمرتنا لغايه الوقت اللي التزموا من 10 سنين و15 سنه ولكن اتفرجوا على افلام زمان افلام الخمسينات والستينات والسبعينات اللي دمرت الدنيا افلام اللي علمت المجتمع الحب اللي علمت المجتمع الزنا اللي نشر الزنا في المجتمع اغر الافلام والمسلسلات اللي نشر العري في المجتمع اغر الافلام والمسلسلات اللي نشر سخط ربنا في المجتمع ايه غير الافلام والمسلسلات اللي نشر المعازف ونشر السوق ونشر الجواز العرفي ونشر الرقص ونشر الشاب بيتفرج على الفيلم بيخرج عايز يطبقه باي طريقه البنت بتتفرج على الفيلم بتخرج هتموت هتموت عشان تلاقي واحد زي البطل ده الشاب هيموت عشان يعمل تصريحته زي ده هتيجوا في الاخر يا شباب هتقولوا لرسول الله ايه هتقولوا له ايه على الصراط هتيجوا تشربوا من ايده على الصراط هيقول لكم سحقا سحقا ليه انتوا جايين تشربوا من ايدي انتوا جايين دلوقتي تشربوا من ايدي انتوا ما مشيتوش ورايا في الدنيا جايين لي ليه انتوا ما شربتوش من نبع سنتي في الدنيا جايين لي ليه انتوا كانش لبسكم زي لبسي انتوا ما كانش حياتكم زي حياتي انتوا ما كانش اهدافكم زي اهدافي جايين لي ليه جايين لي دلوقتي في ارض المحشر تشربوا من ايدي ليه وانتوا عمركم ما شربتوا من سنتي وانتوا قطعتوا سنتي وانتوا كنتوا بتقلدوا في لبسكم اي ممثل بتقلدوا في شكلكم اي مغني بتقلدوا في حياتكم اي فنان او فنانه وانا لا انا ما كنتش في حياتكم في الدنيا عشان تيجوا النهارده ليا انا ما كنتش معاكم في الدنيا ولا كنتوا عايشين مع سنتي عشان تيجوا النهارده تقولوا لي شربنا يا رسول الله ما انا كنت مدد لكم ايدي طول الدنيا بسنتي بالنبع الصافي اللي كان هيصلح لكم دنيتكم واخرتكم ما رضتوش جايين النهارده عايزين تشربوا من ايدي ليه جايين ليه جايين تعملوا ايه سحقا سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي بدلته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه يا جماعه اللي نشر معاصي السر اللي نشر العدل العاده السريه اللي نشر كل ده ايه غير الافلام والمسلسلات عندنا في المنصوره سينما من السينمات صاحبها بناها رغم انه عنده ملايين بناها بناها خرسانه مسلحه ايه من ربنا ربنا بعتها له لانه ما يعرفش السينما ديت ممكن يوم القيامه يعض على ايده بسببها ازاي ربنا بعتها له عارفين يا جماعه الخرسانه المسلحه بتاعت السقف وقعت انا عمري في حياتي ما شفت خرسانه مسلحه وقعت ايه الناس كلها بقت تقول ده ايه من ربنا بناها تاني وعمل السينما وفتحها تاني انت عارف يا اللي فاتح سينما انت عقوبتك عند ربنا ايه انتوا دخرتوا في قلوب المسلمين انتوا ضيعتوا الامه انتوا اللي اول ناس دمرتوا في قعدتوا 30 40 سنه تنخروا في الامه وتنخروا في القلوب انتوا مش عارفين انتوا عند ربنا ايه والله والله انا ما ببالغ والله انا بحذركم يا كل واحد ناوي تفتح سينما يا كل واحد ناوي تفتح سينما للمسلمين هتنسف دنيتك واخرتك واحد بس هيدخل السينما دي هيعمل معصيه سر واحده هتدخل هتقع في زنا واحد هيدخل هيعمل اي منكر كلهم في ميزانك في الدنيا وفي الاخره المال الحرام مش هينفع ينفع يا كل ممثله خدت 6 مليون من تمثيليه رمضان يا كل ممثل خد 8 مليون من البطوله في تمثيليه رمضان يا جيش اللي انتج ال120 تمثيليه كل واحد قبض دي فلوس حرام نقطه دم حرام هتدخل كبدك مش هتخرج غير بعد ما تعمل مصيبه نقطه دم حرام هتدخل في مخك مش هتخرج غير بعد ما تعمل مصيبه نقطه دم حرام هتحطها في جسم ابن من عيالك ما تعرفش هتعمل فيه ايه يا جماعه لا يا جماعه يا اخوانا لازم نفوق واحد هيقول طب بس دول بيحلوا مشاكل المجتمع مشاكل ايه يا ابني احنا هنضحك على بعض مشكله قله اتحلت بتمثيليه ولا مشكله اتحلت بتمثيليه عمري ما هات لي مشكله واحده اتحلت بفيلم ولا تمثيليه ده احنا ربنا غضب ربنا نزل علينا بسببهم ولا اعوذ بالله توبوا لربنا سبحانه وتعالى الراجل اللي منع المطر عن بني اسرائيل كلهم كل ممثل وممثله عاملين زيه انتوا مانعين رحمات ربنا عننا انتوا سبب عقوبه ربنا واللي بيتفرجوا عليهم واللي لما بيقابلوهم في الشارع يسلموا عليهم ابضلنا بتسلموا تفتنون في دينهم ده انتوا المفروض تبصوا لهم من فوق لتحت وتعدوا وتمشوا طب انا انا انا انا عارف ان دول غلط وعارف ان دول ناس وحشه بس يعني انا بتفرج بس عارف انهم ناس مش كويسين طب بتض- بتدمر اخرتك ليه وبتدمر دينك ليه يا جماعه ده احنا في رمضان رمضان ده يدخلك الجنه يدخلك النار رمضان رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له رغم انفه يعني ايه يعني رمضان لو ما تغفرلكيش بسببه تدخلي جهنم بسببه يا شباب العين تزني وزناها النظر ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلي تبقي بتزني بعينيكي تقبل تبقى زاني بعينيك العين تزني وزناها النظر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ملايين النظرات للتمثيليات والافلام ده انا بقول لكم 60000 لقطة في كل ساعة يعني كل حلقة 60000 لقطة يعني اللي اتفرج على حلقة في رمضان اتفرج على مليون و800 ألف لقطة ولا 18 مليون الله أعلم العدد ومضاعفاته كام حوالي 18 مليون 60 ألف لقطة يا جماعة يا جماعة أو مليون و800 ألف يا إخواننا لازم نفوق يا إخواننا لازم نفوق من نزيف الخسائر اللي احنا فيه ده اللي يجي يقول لك مسلسلات تاريخيه يشوهوا التاريخ مسلسلات دينيه يجيب لك العلماء وهم بيحبهم وعاملين علاقات عاطفيه مسلسلات اجتماعيه بتحطم الاسر كل ده وهم كل ده تخريف التنوير دين ربنا التنوير تفسير كتاب ربنا التنوير الدلاله على ربنا التنوير في المساجد التنوير مش في القنوات والمسلسلات الممثل اللي عايش في الوهم ان هو بينور حياه الناس انت بتضلمها على نفسك وعليهم اللي قاعد يتفرج على التمثيلات والافلام حرام عليكم لازم الوقت ناخد قرار لازم الوقت قبل ما نسيب بعض ناخد قرار بحرق السفينه دي اول سفينه لازم تتحرق من مجتمعنا والا نقعد نوعز وبعد كده في تمثيليه كل حاجه راحت ممثله 10 ساعات قاعده تتمكيج وميك اب كامل و50 واحد بيمكيجوها وسايبه شعرها الواحد ووشها الواحد و- وفي الاخر تطلع هتعمل انت بعد كده انت بعد كده هتتوب لربنا انت بعد ما اتفرجت على الحق- قصص الحب دي كلها هتنامي وانت بتقولي بحبك يا رب يا اخواني عايزين نفوق يا اخواني عايزين نفوق اول سفينه لازم تتحرق سفينه من حياتك من جهاز الكمبيوتر بتاعك من موبايلك من من وصله ال- الدش بتاعتك من وصله الدش اللي بتوصل الدش للمسلمين اتقي ربنا في اللي بتديه للمسلمين ميزان كل اللي بتوصل لهم دول في ميزانك اتقي ربنا مال الدنيا ما يساويش اللي انت بتعمله اتقي ربنا اللي بتروح تركب دش في البيوت ما توصلش قنوات افلام للناس نزل لهم القنوات الدينيه كلها كلها في القايمه والليسته نتقي الله يا جماعه نتقي الله عشان ربنا ينجينا الواحد حاسس ان احنا في كارثه يا جماعه الواحد حاسس ان الناس ما عادتش عايزه دين القضيه دلوقتي مش ان الشباب عايز بس مش قادر و- الشباب ما عادش عايز الناس مش عايزه الناس من كتر اللي اتفرجت عليه قلوبها ماتت من كتر اللي سمعوه قلوبها راحت قلوبها ما عادتش خلاص مع الاخر عايزين نفوق وننقذ نفسنا يا اخواني في الله الرموت ده يا يدخلك الجنه يا يدخلك النار التكه دي انت بتتك على الطريق للجنه او الطريق للنار اوعى تتك تكه تندم بسببها اوعى تضغط على على زرار تندم بسببه شفروا قنوات الافلام والمسلسلات الغوها امسحوها من حياتكم امسحوها من كل شيء في حياتكم لازم نحرق السفن ديت لازم نحرق هذه السفينه لازم نحرق هذه السفينه يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى يعني آه يعني وقت الحلقه خلص وان كان موضوع التمثيليات والافلام موضوع ما بيخلصش موضوع خطير موضوع كبير ولكن يا جماعه وصيتي ليكم وصيتي ليكم ما حدش يجادل العين تزني وزناها النظر مفيش تمثيليه مهما كانت محترمه مفيش فيلم مهما كان هادف ما فيهوش متبرجات حرام تبص لها ما فيهوش معازف حرام تسمعها ما فيهوش اختلاط حرام تتفرج عليه ما فيهوش كلام ما هو حط ايده على بنته ده انت بنتي بنتك مين انت لا انت ابوها ولا حاجه حتى تمثلوا علينا لحد ما حياتنا بقت تمثيل في تمثيل اما بتمشى في مدينه الانتاج بقعد اموت على روحي من الضحك العمارات يا جماعه الرهيبه اللي بيمثلوها لنا ديت ده جدار اصلا ما فيش وراه حاجه اصلا انتوا فاكرين ان عماره واحده تقف بالبلكونه العماره دي لما تلف وراها ما فيش عماره اصلا ولا حاجه الجامع حته خشبه كده مرسوم عليها بشكل الجامع تدخل تلاقي نفسك في الشارع ما فيش جامع ولا حاجه تمثيل في تمثيل ابو الهول والاهرام والله يا جماعه لو شفتهم في مدينه الانتاج هتموتوا على روحكم من الضحك عاملين ابو الهول حته بتاع كده وشه من وشه كده اسمنت كده وما فيش حاجه وراه اصلا الاهرام حته لوح كده واقف وما فيش حاجه وراه تمثيل في تمثيل وخداع في خداع وغش في غش لحد ما الكذب انتشر والخيانه انتشرت والتمثيل انتشر والخيا والكذب انتشر في المجتمع اخواني في الله نتوب الى الله من هذه المعصيه لغايه ما يجي وقت بعد رمضان ان شاء الله نفتح الملف ده بقى باتساع ان شاء الله في سلسله قبل ان تغرق السفينه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم تب على على المسلمين اللهم تب على المسلمين من اثام التلفاز اللهم تب على المسلمين من النظر للحرام اللهم تب على الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات والمطربين والمطربات اللهم تب عليهم اللهم انقذهم اللهم اغثهم اللهم تب علينا يا رب من ذنوب النظر للحرام وسماع الحرام ومن ذنوب مشاهدة الحرام يا رب يا رب يا رب تب على شباب المسلمين من هذه الذنوب يا رب تب علينا جميعا من هذه الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وجزاكم الله خير